أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا بكم أيها السادة الأحبة الفضلاء آه، مع برنامجكم حاملة الأمانة آه، الحقيقة أن هي أمانة فعلا ونحملها إلى الناس آه، لأن الدعوة دي أمانة والدين كله أمانة والرسالة دي رسالة الأمانة آه، ولذلك ربنا بيقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فالمسألة كلها مسألة أمانة ومسألة إخلاص ومسألة يعني حسن عمل ورجاء القبول من الله لكن يا أحباب كل هذا لا يتم إلا بمنهج إلا بطريقة صحيحة إلا آه، بصواب يمضي ويوقع عليه الشرع أن هذا حق وكل ذلك لا يتأتى إلا إخلاص لله طبعا ده متفق عليه وكذلك موافقة الشرع طب إزاي بقى يعني يتحقق ليه شرط موافقة الشرع أهو ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني انت داخل النهارده يا عم الشيخ كده مباشره ايوه داخل من الطريق الايه الطريق العدل فبنقول احنا بنحاول نبين طريق الشرع النهارده والقواعد الشرعيه والقواعد الفقهيه التي ينضبط بها افعال المكلف هنرجع بقى للكلام الصعب تاني بلاش القواعد اللي بتخلي الانسان المسلم المامور بالطاعه والمنهي عن المعصيه يعرف حدود الحرام وحدود الحلال يعرف علامات الحرام وح- وعلامات الحلال يعرف ثمرات الحلال وثمرات الايه الحرام يعرف ازاي يعبد ربه بيقين وببصيره وبفهم وكذلك باخلاص اظن كده بقت واضحه المساله يبقى دي مهمتنا الان بيان الطريق بقواعده وباصوله وبمناراته وبصور هذا الطريق المنصوب عليه الصور يعني العلامات عشان ما فيش حد يجي يقول لي يعني إيه صور؟ يعني علامات وممهدات فمعانا النهارده منظومه القواعد الفقهيه للشيخ السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي واحنا دايما يا احباب بنقول آه، احنا في القناه هنا ماشيين اهوت الخط عمال بيعلى خط ايه خط التاصيل خط البناء الصحيح وضع القواعد برامجنا البصير يحس ان هي لها هدف ولها غايه وسبيل واضح آه، لان انا مثلا آه، لو انا اعتمدت على البرامج اللي هي آه، مجرد آه، خلط ده بيتكلم يمين وده بيتكلم شمال وده بي- طالع فوق وده نازل تحت ولخبطه في لخبطه المهم اعمل فرقعه اعلاميه وخلاص وجوازب ها يبقى انا كده بخون الناس انا بزور الدين ان كان غايتي ان انا اهم حاجه عندي اعمل فرقعات وبتاع الجن والعفاريت ومش عارف اللي بيعالج بالايه واللي بيعمل ايه والمهم اجذب اكبر عدد من المشاهدين وتبقى يعني كده يبقى انا بضحك على الناس لكن آه، احنا بنؤمن ان الحق برسوخه وبنوره وبهدوءه وبثقله ويسره هو ابلغ في الطريق واقعد عند الناس واثبت فاما الزبد والرغاوي والفقاعات اللي هي في الهوى دي كلها فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فالغلبه دائما للتاصيل والتحقيق والتقعيد يا عم الشيخ كفايه عشان ما اضيعش وقت الحلقه مش هضيع وقت الحلقه ونبدا على طول بس بحب افكر بقى ايه الاخوه المشاهدين باللي انا قلته عشان خاطر يواصلوا معانا انا قلت المره اللي فاتت ايه يعني قواعد فقهيه دي لما الفقه كثر واتسع وصعب علي كطالب علم ان اجمع مجامع الشريعه واصول الشريعه وافهم الخطوط العريضه اللي الشريعه بتمشيني فيها جم العلماء قالوا هنسهل عليك يا اللي جاي في العصور المتاخره حالتكم ض- يعني آه، كرب في اللغه وحالتكم كذا في ال- في الاحاطه بجمله الفروع هنسهل عليكم المساله ونجيب لك زبده وخلاصه الشريعه في كلمات معدودات يعني الجماعه السابقين جزاهم الله خيرا ضموا الشبيه بشبيههم الفروع مش شرط يكونوا في باب واحد في باب الصلاة مثلا أو باب الزكاة أو كذا أو كذا لا كل فرع يشابه فرع ولو حتى كان ده في الزكاة وده في الصيام وده في الحج وده في النكاح وده في البيوع وده في الشهادات وده في كذا المهم ان الجميع اذا اتحد بعله واحده وشبه واحد بيجمعوهم مع بعضهم تحت حاجه اسمها الايه القاعده الفقهيه يبقى اذا القاعده الفقهيه ديت هي مجموعه فروع تجمعها يجمعها اصل واحد او عله واحده متشابهه يبقى القواعد الفقهيه عباره عن احكام عامه او احكام مغلبيه تحتها فروع كتير الفروع دي كلها لها نفس الحكم بتاع القاعده عرفنا احكام هذه الفروع المسائل الكتيره دي من القاعده اللي جمعتهم من الام اللي شملتهم وضربت مثل لما اجي مثلا اقول قاعده الضرر آه، لا يزال بمثله الضرر لا يزال بمثله دي هتنطبق على حاجات كتير جدا ممكن تاتي مثلا في باب الاكراه واحد بيكره واحد بيقول له اقتل لي فلان والا قتلتك فهل يجوز لهذا الانسان ان يستبيح دم الاخر ويقول اصل انا مكره ما هو قال لي لو ما قتلتوش هتنقتل نقول هنا ايه تيجي بقى القاعده الضرر لا يزال بالضرر او الضرر لا يزال بمثله كذلك برضو ممكن تخش هنا في باب الايه في باب الاطعمه واحد معاه طعام يا دوبك يكفيه وهو محتاجه والا اضطر الى الوقوع في المسبغه بل في المهلكه وال- والموت يوم واحد تاني بيعاني من نفس المشكله بس معهوش طعام يخشى على نفسه الهلكه ويخشى على نفسه الموت فيقول لك ايه انا مضطر لادفع الموت عن نفسي ان اغتصب وان اخذ هذا الطعام من م- من هذا الرجل وان كان هذا الطعام هو طعامه لكني محتاج لدفع هذه الضروره عني أ- اقول ليس الحفاظ على نفسك باولى من الحفاظ على نفس اخيك يعني هو زي ما انت برضه نفسك غاليه عليك نفسه برضه غاليه عليه يبقى لا يجوز لك ان تاخذ حقه وتتلفه من اجل ان تحفظ على نفسك انت وتمنعها من الهلاك والايه والتلف. طيب يبقى ده باب جه هناك في القتل وده باب جه في الاطعمه وده باب وهكذا يعني برضو كذلك آآ آآ ال- الانسان مثلا لو اكره على السرقه، لو اكره على شيء من هذا القبيل، المسائل دي برضو لابد انها تقدر واقول لا يزال الضرر بايقاع عن نفسي بايقاع الضرر على غيري. الشاهد عندي ان قاعده الضرر لا يزال بمثله انطبقت عندي في اكتر من باب واكتر من مساله في فروع مختلفه كل واحده في باب معين لكن ايه اللي يجمعهم ان هي في ايه في رباط ما بينهم رباط ايه رباط انه لا يجوز ان افادي الضرر بالضرر لا ادفع الفساد بالفساد سواء بقى الفساد ده في الاموال او في الاطعمه او في الانفس او في البيوت او في خلافه مش اشكال عندي فالقاعده بتخش في ابواب كتيره بيجمعها معنى واحد طيب آه انا قلت كذلك في ال- اللقاء الماضي ان مصادر القواعد الشرعيه دي احنا ما بنالفش حاجه من عندنا مصادر القواعد الشرعيه اما من نص شرعي يطلع لنا قاعده ونستخرج منه قاعده زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار خدنا منه قاعده لا ضرر ولا ضرر اذا النصوص الشرعيه من كلام الله وكلام الرسول برضه بيمديني بقواعد فقهيه وتعتبر دي امهات واصول عندي ولذلك خلي بالك من حاجه الامام النووي رحمه الله عليه ب- ب- ب- بذكائه طبعا بفضل الله أولا- اولا عليه والذكاء ايضا من فضل الله لكن آه، من سعه علمه يكاد يكون يكاد يكاد يكون انه يعني احب السنه او على الاقل بالاحاديث التي تدور عليها السنه وبعضهم يقول لك احاديث ده حوالي 500 حديث وبعضهم يقول لك ده اربع احاديث وبعضهم يقول لك ده كذا واحد يقول انما العمل بالنيات والثاني يقول الحلال بين والحرام بين وده يقول لك آه، آه، آه، لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب نفسه وواحد يقول لك لا ده هي ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 ليله المهم في حديث اسمها حديث جوامع اللي هي تعتبر قواعد فقهيه قواعد اصوليه فجه الامام النووي في الاربعين النوويه بتاعته جمع كل هذه الاحاديث اللي قال علماء الحديث ان دي اصول الشريعه وقواعد الشريعه وتمثل امهات عندنا في الدين جمعها في الاربعين النوويه يبقى اللي هيقدر يدرس الاربعين النوويه يبقى احاط باصول الشريعه وقواعد الشريعه اهديه هي تخلي بالك منها بقى ولذلك آه، ذكائه في ايه بقى ما هو في 1000 واحد الف في الاربعين 40 احاديث برضه جمع الاربعينيات ديت كتير مؤلفات كتير بس الامام النووي بالفعل جمع امهات الاحاديث امهات الاحاديث اللي بتدور عليها السنه كلها يعني اللي يفهم ال 40 حديث دوت ممكن ربنا يقدر لنا على كل فتحه خير ان شاء الله ان دي برضه فكره لسه طرقالي دلوقتي ان ممكن نخلي ال 40 نوويه ديت سلسله ونستأذن طبعا الشيخ محمد والشيخ محمود تبقى سلسله ف- زي ما احنا بندرس القواعد الفقهيه ندرس برضه اصول السنه في الاربعين النوويه ولا بأس كمان لو ضفنا إليهم 50 رجبية يعني الإمام آه، ابن رجب أضاف 10 على ال 40 بتوع الإمام النووي وعمل كتاب اسمه جامع العلوم والحكم جامع فيها 50 حديث فالشاهد يا احباب ان السنه بتجيب لي قواعد فقهيه في احاديث كده احاديث جوامع وكلام النبي كله جوامع ولكن في احاديث يعني تعتبر ايه شامله الاحكام كتيره جدا اهم من خلال الاحاديث ديت ممكن اطلع قواعد فقهيه من خلال مثلا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اطلع قاعده فقهيه زي ما يجي عندي ان الاصل في العباده التوقيف لا يجوز ان نتعبد الله بشيء لم يامرنا به ليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله عمل ليس عليه امر فهو رد من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد ها فالشاهد عندي ان مورد من موارد القواعد الفقهيه وانا قلت لك قبل كده ايه اهميه القواعد الفقهيه اهميه القواعد الفقهيه زي ما قال تاج الدين السبكي وقال القرافي وقال غيره قال لك يا اللي انت مش هتقدر تجمع الشريعه وتقرا كل الموسوعات العلميه الكبيره دي انا هجيب لك الموسوعات دي كلها مضغوطه تضغط كل الكلام ده كله اه هضغطه لك هجمع لك الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره واجمعهم لك كلهم في كلمات مختصره كده اسمها قاعده فقهيه ويجي بقى كمان الشيخ السعدي ينظم القاعده يخليها على هيئه ايه؟ على هيئه نظم بحيث يبقى فيه ترنيمه جميله وفيه نغمه حلوه ممكن الانسان يحفظه يحفظ هذه القواعد من خلال هذا النظم. طب القواعد دي قلنا بتعمل ايه؟ القواعد دي بتجمع لي كل اللي في الموسوعات الفقهيه في كلام مختصر لو انا فهمته وخدت مثل او اتنين على كل قاعده فهمت الامثله دي كلها هطبق بعد كده الاف المسائل على هذه القاعده كان لما احفظ هذه القاعده حفظت هذه المسائل ولذلك قال لك آه، يعني من صعب عليه قراءه الفقه آه، كله فعليه بقراءه وهضم القواعد الفقهيه فان كل قاعده تحتها الاف المسائل فمن حفظ هذه القاعده حفظ وفهم الاف المسائل كل مساله فيها نفس العله وفيها نفس الحكم هروح على طول خبط له واحد يعني مثلا زي ما ضربت مثل إيه، إن لما قلت مثلا اليقين لا يزول بالشك دي قاعده دي قاعده القاعده دي طالعه منين القاعده دي جايه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه راجل بيقول له انا بقف في الصلاه بحس ان حاجه بتزاول في بطني كده وبتاع كان في اشكال عليا خرج مني شيء ولا ما خرجش مني شيء يا ترى اتخذ وضوء ولا ما اتخذش وضوء ايه فقال له لا تخرج حتى تسمع صوتا او تشم ريحا يعني حتى يحصل لك اليقين على طول طلعنا منها قاعده اليقين لا يزول بالشك اليقين ده حاجه تقيله قوي حاجه راسخه قوي ولها ثبات ولها ثقه وبعدين الشك ده شيء ايه شيء بيروح ويجي كده شيء ضعيف شيء عارض هل الشك الضعيف ده يدمر القاعده ويدمر ال- الشيء المتيقن منه والشيء الثابت ابدا كذلك انا متاكد ان انا متوضي يبقى انا متوضي والشك اطرحه الضعيف يطرح ويثبت ايه الاصل ويثبت الاثقل ويثبت الايه اليقين كذلك مثلا واحد متاكد ان هو مطلق مراته طب بس يا ربي هو آه، طلقها اتنين ولا طلقها ثلاثه انت متاكد من ايه لا انا يرجح عندي و- واللي يعتبر شبه متاكد منه او يغلب على ظني ان هي اتنين خلاص يبقوا اتنين طب والتالتة المشكوك فيها مل- ملهاش اي لازمه واحد مثلا متاكد ان هدومه آه، سليمه يا ترى وطبعا كتير بقى من الناس مصاب بالوسواس النهارده والشيطان لعب على ناس كتير جدا وبعدين قلت له انت لو فهمت بعض القواعد الفقهيه الشيطان مش هيلعب عليك الشيطان ما يلعبش في هذه الوسواس الا على جاهل معلش ما تزعلش مني في الكلمه بس هي حقيقه كده الوساوس لا تاتي الا الا مجنون او جاهل دواء الجنون بقى ده عند ربنا اما دواء الجهل والعلم فاللي بيدرس القواعد الفقهيه عمره ما الشيطان ما يقدر يلعب عليه في هذه المسائل ده في ناس بتيجي مثلا لما تيجي تتوضى واخد بال سعادتك يروح جاي يعمل ايه يغسل ال- ال- ال- ال- المقبض بتاع الحنفيه وبعدين آه، يغسل ايديه وبعدين بعد ما يغسل ايديه يرجع يغسل ايديه تاني ويغسل الصابونه قبل ما يبدا يستخدم الصابونه بيغسلها وبعدين يغسل ايديه من مطرح الصابونه اللي غسلها لو مسك مقبض او حد سلم عليه يقول لك الراجل ده ربما طلع من دورة الميه ربما يكون كذا ربما كذا يرجع تاني يغسل ايديه مطرح ما سلم على فلان والوساوس باب ملهوش ملهوش نهايه ويجي مثلا طفل صغير يقول لك الطفل يغلب عليه انه ممكن يتبول على نفسه بتاع الواد لمسني ممكن يكون مبلول او مش مبلول يبقى انا هغسل هدومي تاني ويعد يبقى عذاب وكل ده بسبب ايه؟ الجهل بالفقه. القواعد الفقهيه بتيجي تدمر الجهل دهوت وتقول لك لا خلي بالك انت راجل مسلم عاقل يعني ايه؟ يعني عندك يقين ان الشيء ده طاهر؟ اه طبعا وهعرض لك شك؟ اه الشك ده ما تلتفتش اليه اعمل باليقين وده طاهر. حتى هيجي عندنا في الابيات والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره ميه الاصل فيها طهر طب دي ممكن تكون نجسه لا الاصل في الميه الطاهره حتى اتاكد ان هي نجسه مش هاخد وقت كتير لان الوقت مش عارف معاكم بيطلع بي- بيروح بسرعه وانا عايز اخلص 7 49 بيت دولت ازاي في 3 4 حلقات دولت هقول ال- الله المستعان آه، يبقى عرفنا ان القاعده الفقهيه دي ما جاتش بمزاج ما جاش فقيه كده قعد في العصريه كده وساعه تراوه وراح جاي ايه نخيع له نك- قاعدتين تلات لها ده كل حاجه عندنا مضبوطه قال الله قال رسوله القاعده اما تيجي من كلام الله وكلام الرسول مباشره زي الضرر يزال الضرر يزال آه، متاخده من كلام النبي لا ضرر ولا ضرار او تاتي تاتي من ايه المشقه تجلب التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر او تاتي من استنباط اجتهادي من الفقهاء الفقهاء بيعملوا ايه بيستقرئوا الشريعه يعني ايه يستقرئوا الشريعه يعني بيجمعوا بعقليتهم الفقهيه فروع الشريعه ويحاولوا ينظروا كده كل حكم يعني يشابه الحكم الثاني او يناظر الحكم الثاني وبيشوفوا سر الشريعه يقول لك شوف شوف الشريعه مثلا ماشيه ازاي دفع الحرج دفع الحرج مطلوب ها او تيجي مثلا تقول لك ايه شايف الشريعه الشريعه هنا حكمت العاده لما الناس اختلفت ومفيش حكم شرعي في هذه المساله قال لك يبقى العاده والعرف يعمل به العاده والعرف كمان معمول به هنا ومعمول به هنا معمول هنا بالزواج معمول هنا في الطلاق معمول هنا في البيوع معمول هنا في الشراء انا رحت مثلا اشتري بلاط مثلا وبعدين جيت بعد ما الراجل بينزل البلاط قال لي انا عايز حق الايه آه، ال- الاجره بتاع العربيه اقول لك طب تعالى عرفنا ان انا لما اشتري البلاط صاحب البلاط او المصنع بيجيب لي البلاط لحدي اسال الناس اللي حواليا كده هتلاقيهم ده عرف جاري عندنا احنا المونه بتوصل لنا من المصنع او من المكان بتاع الاسمنت وال- وصناعه البلاط والحاجات دي وصال لحد البيت يبقى ده هو الفيصل بينه وبينك نسال الناس اه يقولوا في بالفعل احنا بناخد الحاجه بندفع ثمنها على اساس انتوا توصلوها يبقى خلاص طب الشرع اتكلم هنا ايه الشرع قال اللي انتم ماشيين عليه في عرفكم وفي عاداتكم هنحتكم اليه وهو الفيصل ما بين المتخاصمين لقينا الكلام ده مستشري في الشريعه في مساله الزواج مثلا آه، آه، الشبكه يا ترى تعتبر الشير- الشبكه دي جزء من المهر ولا هديه للزوج نشوف عرفكم ماشي على ايه ونحكم اذا حصل الخلاف في مساله الشبكه تروح لمين ترو- هل ت- تعد من المهر فتنصف اذا طلقها لا قدر الله ولا تعد هديه فلا ترجع الى اهلها المهم ان العرف هيبقى ليه كلمه في المساله كذلك مثلا في احكام البر الشرع يا ترى آه، بري بوالدي ان انا اجيبه البيت عندي ولا بري ان انا مثلا ابعت له خدام لحده ولا بري بيه ان انا مثلا آه، انا اللي بخدمه بنفسي وما خليش حد تاني يخدمه ولا بري بيه ان هو ما معهوش زوجه مثلا ان انا ازوجه و- طيب ولما اجي اتكلم مع والدي يا ترى هل البر اكلمه وانا واقف ولا اكلمه وانا قاعد طب ولو مشيت معاه يا ترى هو اللي متقدم عليا وده انا متاخر عليه الكلام ده كله ملوش ضابط غير العرف في بلاد بيعتبروا ان بر الوالد لما تيجي تمشي تطلع انت قدام عشان لو في اي مطب ولو في اي حاجه في السكه او عارض انت اللي ترفعه ولو في مكروه انت اللي تتلقاه دون والدك بلاد تانية لا الوالد هو اللي يمشي قدام والابن يمشي ورا لا الشريعه ما ضبطتش المساله ليه قال لك دي مسائل تتغير بتغير الاعراف والمواقع والناس و- و- والتقاليد والعادات يبقى هنسيب التعديد والتقليد هي اللي تحكم واحنا بس هنؤمر بامر عام ايه وجب عليك ان تبر والدك وخلاص وبالوالدين ايه احسانا يبقى اذا نقدر نقول الشريعه بصت في مسائل كتير واستخرجت القاعده بقى قالت اه في مسائل هنسيبها للمجتمعات والاعراف لا تتصادم مع الشريعه يبقى خلاص العرف حكم بين الناس في هذا الخصام ويبقى العرف هو ايه هو حكم الله العرف الحسن طبعا هو حكم الله في هذه المساله فالقواعد اذا آه، اللي استنبطها الفقهاء اهوت آه، لما استقرأوا فروع الشريعه وجدوا ان الشريعه تعتبر العرف احيانا واحيانا وجدنا ان آه، مصدر القاعده بيكون نص شرعي فبناء على ذلك قدروا يجمعوا هذه الخلاصات ما يؤخذ من الص- النص الشرعي ما يؤخذ من الاعراف ما يستنبط من مسائل عديده وجمعوها على هيئه نظم كده اللي هو اسمه الايه القواعد الفقهيه برضو الكلام عشان ما يبقاش صعب علينا آه، هناخد النهاردة آه، يعني آه، همسة كده وبعدين أراجع معاكم مسألة كان بعض الفضلاء قال لي آه، راجعها معايا عشان بكتب وراك الهمسة دي اللي أنا عايز أقولها النهاردة آه، هي إيه الشيخ بيقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين يعني الطاعة والجزاء يعني الدين الإسلامي الدين الحق ومعنى البيت الدين مبني على المصالح يعني الشريعة مبناها فحواها مقاصدها لبها روحها جلب المصالح للناس في الدنيا والأخرى ودفع المفاسد عنها حلوة دي سهلة خالصة الدين من أعظم مقاصده جلب المصالح مبني يعني مؤسس وهو كله عبارة عن مجموعة مصالح متركبة مع بعضها مجموعة مصالح بشرية هذه المصالح أنا ربما ما أقدرش أوصل إليها بعقلي بل ربما تتصادم مع عرفي ربما تتصادم مع هوايا فيجي الشرع يقول سلم لي أنا قيادك أنا مش هأمرك إلا بما فيه مصلحتك في الدنيا والأخرى إما مصلحة متمحضة من كل الجهات أو أمرك بشيء يغلب فيه المصلحة على المفسده ودي انا بقى هبقى لها بعدين حتات يعني كل اوامر الشريعه مصالح اما مصالح خالصه ليس فيها اي شوب من كدر زي الت- الامر بالتوحيد الامر بالصلاه ما فيهاش اي اكدار ما فيش اي منغصات ما فيش اي خساره خالص ذكر الله مفيش اي خساره الاخلاق الطيبه مفيش اي خساره واما مصالح اغلب يجي الامر مصالح اغلب من مفاسده زي ما امر بالجهاد طبعا الجهاد في في دماء وفي نساء آه، يعني تحصل آه، تصاب بالثكل اللي هي الام يعني ونساء ترمل واطفال واطفال تيتم والكلام ده كله فيها مفاسد اه فيها مفاسد بس مصلحه الجهاد ارجح فامر بيه فاذا الشرع اوامره كلها مصالح اما مصالح خالصه واما مصالح راجحه على المفاسد التي فيها وكلاهما مصالح في الدنيا والاخره يبقى مبنى الشريعه جلب المصالح ودرء المفاسد كل شيء ربنا امر بيه وكل شيء ربنا نهى عنه ولما اقول ربنا امر بيه اقصد جاء في القران وفي السنه لامر لان امر النبي صلى الله عليه وسلم هو من امر الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي من ايه يوحى فكل ما امر الله به في الكتاب والسنه وكل ما نهى عنه في الكتاب والسنه هو مصلحه سواء ادركناها بعقولنا او لم ندركها والعاقل يريح نفسه العاقل بيريح نفسه بيقول يا جماعه انا اعرف بمصالحي من الله وهو الذي خلقني وهو الذي سواني ولا هو الاعرف بمصالحي المؤمن على طول اؤمن بانه هو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم ما امرني ليقتلني ابدا ما امرني الا ليرفعني خلاص بسلم نفسي القياد لله وزي ما توديني وما كان المؤمنين والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره هيختاروا في ايه وهيختاروا مع مين وهيناقشوا مين هيناقشوا ارحم الراحمين من هو ارحم بهم من ابائهم وامهاتهم لا فبيريح دماغه بيريح باله ثقه في الله ما يجيش يقول بس انا الحته دي من الشريعه الان يعني يعني تيجي مثلا ايه إيه، النهارده دعوه بدعوها وبشجع عليها كل الموجودين بقول لهم يا جماعه عندنا في نسبه بنات كتير اللي هو بيسموها نسبه عنوسه مع كلمه عنوسه اللي بتضايق الواحد شويه لكن يعني هو في فائض عندها حكمه ربنا ان الحريم او البنات يكونوا اكتر من الرجاله يلا بينا هيا بينا دعوه للتعدد واحنا لو شجعنا كده والرجاله بسم الله ما شاء الله من عندهم كفايه واكتملت فيهم يعني شروط التعدد ها وشروط التعدد مش صعبه ولا حاجه المهم ان هو يكون عنده يعني دين ويكون عنده كفايه آه، للاسرتين الشاهد من عنده هذه الضوابط وحصلت فيه هذه الشروط فقعد ليه ما يقوم ي- يضم زوجة إلى زوجته كي يعني آه، يدخل عليها السرور وتعيش حياة الأمومة وحياة الزوجية وانت انت يا يا من أمنت بالله تقول ده صعب عليا يبقى ليا ضرة والضرة مرة والكلام ده طب فرضنا ان انت اللي ما اتجوزتيش وهو كان متجوز التانية دي قبلك تحبي أن تكوني معها تحت ظل هذا الزوج ولا تحبي تبقى أنت بعيد عن هذا الأمر وتحرمي من الأمومة والزوجية والعفة والطهر والجمال اللي هتشوفيه وبعدين مين فينا بيقعد مثلا مع يعني نسائه السبعة أيام سبعة أيام ده يعني ما انت فاهم المساله شكلها ايه فالشاهد ان ان ان, إن آه، المسائل الشرعيه لما تيجي واحده مؤمنه لا المؤمنه تعمل ايه المؤمنه تشجع تقول انا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه احب لاختي ان تكون ام وايه المانع ايه المانع يبقى زوج واحد ليا وليها بل بالعكس همومه التقيله دي ت- تخف عني شويه بدل ما اشيل الهم لوحدي الهم سيوزع بيني وبين آه، آه، اختي حتى اتفرغ حتى ل- ل- ل- لشيء من العباده وشيء من الطاعه بدل ما انا قاعده ليل ونهار ما بين العيال وما بين طلباته يعني الشرع بيرحم بيرحم الانسان بس الانسان دايما آه، ب- بحكم الكذاذه وحكم الشح وحب النفس وعدم الايثار دايما هو عايز ياخد كل حاجه لنفسه ولا يحب ان يفسح مكانا لاخوانه فلو اننا عندنا ثقه كامله في الله نقول لا اباح الله وبدا الله بمثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وخلى الواحده ديت للعجزه اللي خايفين على نفسهم الظلم يعني هناك الايه المنخنقه والمترديه والنطيحه الساقطين بقى والايه والضعاف ومن لهم اعذار ومن لا يثقون في انفسهم خلاص انت بقى خليك مركون كفايه عليك واحده لن لا نثق في عدلك ولا نثق في في دينك ولا نثق في كفايتك لكن الرجوله الاصليه مبدوءه وبعدين يقول لك والاصل في الاصل التعدد الاصل التعدد واللي يقول غير كده اقول له النص الشرعي حكم بيني وبينك لان الترتيب القراني بهذه الصورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يبدأ بمثنى ليه حكمة وما خلاش الواحدة في الآخر فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إلا وقت العجز وخشية أن يكون ظالم يعني خلي الضعاف دول على جنب يبقى لهم حكم استثنائي اما الاصول الاصول والبدايه البدايه والصح و- و- والصحيح والصواب اللي هو يبدا بالمثنى فانكحوا من- مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ملكة فالشاهد عندي اللي بيجي يثق في الشرع انا لو عندي بنت وراجل عنده دين ايه المانع ايه المانع إن هو يكون متجوز اتنين ولا تلاتة حتى وتكون هي الرابعه ايه المانع وتبقى تحت ظل مؤمن تتعلق بطرف مؤمن وتدخل الجنه بدل ما تتجوز فلان ولا فلان ولا دين ولا صلاه ولا عباده وفي الاخر ياخدها و- و- واكون قد قطعت رحمها و- و- و- ويصليا النار جميعا والعياذ بالله فالعبره عندنا يا احباب بموازين الشرع اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ف أنا ثقتي في الله وإيماني في الله يجعلني أسلم لله في هذه المسائل تسليما مطلقا والأخت الأخت المؤمنة يقول لها يقول لك ده متزوج وماله افرض هو متزوج اثنين وثلاثة إيه المشكلة إيه المشكلة طالما ان هو هيصني وهيحملني الى الجنه حملا وانا وهو سنتسابق مع اخواتي الى ابواب الجنه ونتصارع لها ونتنافس فيها ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لكن حب الذات و- و- واحساس الانسان ان هو سيخلد في الدنيا وعايز تعيش حياه مديده تتمتع هي لوحدها بيه، مين اللي قال الكلام ده؟ بل بالعكس ده يمكن ما يعرفش قيمتك زي ما بيقولوا وب- وبضدها تتميز الاشياء الا لما يشوف غيرك ده النصحه هي تقول له ايه لا ومال ده انا اشجعك عشان تعرف بكره هناك خيري تشوف زماني من زمن غيري تعرف قيمتي من قيمه غيري وتعرف لان انا عمري ما احس بحلاوه الحلو الا اذا ذقت المر الا و- وعمري ما ما, ما احس ب ب ب ب بالشيء آه، يعني ال- العذب والجميل الا اذا ذقت آه، ما هو دونه فكذلك جاءت الشريعه ت- تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع حتى هنا فيها فيها مصالح كتيره جدا ودي عايزه حلقه كبيره اللي هي مصالح التعدد وما فيه بس انا بضرب مثل بس الى ان آه، الشرع لما آه، اباح التعدد انما كان في هذا التعدد قمه المصالح قمه المصالح حتى وان كان بعض النفوس يعني آه، بالطبع البشري بحب الايثار وحب ال- الامتلاك وحب الاستحواذ أه. آه، تبص تقول ترفض هذا التعدد لكن بحب الدين وبفهم الدين والتسليم لله ترضى بالتعدد وتقبل على التعدد ولا تكرهه فالدين كله مصالح وما امر الله بشيء فيه ظلم المرء ابدا ابدا هو ربنا هيحابي ال- الرجال آه، على النساء او النساء على الرجال ابدا من عمل صالحا منكم من ذكر أو انثى فلا نحيينه حياه طيبه فالمسألة عندنا عدالة بين الرجال والنساء عدالة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الأدلة والبراهين فالخلاصة الدين مبني على المصالح زي ما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي بالفعل فكل ما أمر الله به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة القاعدة ديت موجودة طبعا آه، العلماء بيعتبروها أصل من أصول الشريعة بيقول لك لو فهمتها حزت ركنا من أركان الشريعة الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القبائح الشيخ الاهدل واحد يقول الاهدل ايه انا قلت لك على المره اللي فاتت لما جه آه، كل مذهب جمع القواعد الفقهيه فالمذهب الشافعي كان فيه كتاب عظيم في القواعد الفقهيه للشيخ جلال الدين السيوطي وطبعا تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي وغيره الف في القواعد بس اعظم كتاب الف في المذهب الشافعي في القواعد الفقهيه الاشباه والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطي. الشيخ جلال الدين السيوطي لما عمل الكتاب نثر كلمات مكتوبه واسطر وجمل جه الشيخ الاهدل ابو بكر الاهدل قال لك لا انا جمع الكلام ده كله في هيئه نظم عشان الطلبه تعرف تحفظه. فلما جه عند القاعده بتاعت ان الدين الدين مبني على المصالح والشريعه آه، تامر آه، بالمصالح وتنهى عن المفاسد جمعها في ابيات جميله جدا. بيقول خلاصه الشريعه ديت هي جلب المصالح فقال ايه؟ بل بعضهم قد رجع الفقه الى بل بعضهم يعني بعض العلماء رجع الفقه وكلياته قال لك ممكن اختصر الفقه الاسلامي ده كلياته كلياته هجمعه في جميع ابوابه الى كلمتين رجع الفقه الى قاعده واحده مكمله قال لك الفقه ده كله ممكن الدين الاسلامي ده كله اجمعه في كلمتين لان هو بالفعل آه، يعني ايه عنا بهذه ال- المساله اللي هي ايه وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح اعتبار المصالح والسعي اليها اعتبار الجلب يعني كل سبيل نستجلب به مصلحه في الدنيا وفي الاخرى فهذه معتبره عندنا يعني ايه معتبره يعني عمل شرعي يتقرب به لله وهي كذلك معتبره عندنا يعني هي اصل من اصول شرعنا وعدها قاعدة شرعية مضطردة اللي هي جلب المصالح ودرء المفاسد وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح بعض العلماء قال لك انت هتطول علينا ليه وتقول درء جلب المصالح ودرء المفاسد انا اعت- انا عندي ممكن اختصر الكلام دهوت في جمله واحده بدل ما اقول جلب المصالح دار المفاسد اقول جلب المصالح فقط وضروري اذا انا اعتنيت بجلب المصالح ان اعتني ها بدرء المفاسد لان درء المفاسد نوع من انواع جلب المصالح فانا بدل ما اطول على الناس واقول الدين مبني على دار الم- جلب المصالح ودرء المفاسد اقول الدين مبني على جلب المصالح او الدين كله مصالح ومن لوازم جلب المصالح درء المفاسد يعني آه، العز بن عبد السلام هو اللي بصراحه هو اللي قال الكلمه دي عشان ما تقولش اذا انت بتقول كلام من عندك او يعني لا مش مش من عندنا دي ده دي كلمه العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الاحكام وكتاب رائع في آه، هو شافعي طبعا ولكن ال ال ال ال العز بن عبد السلام في قواعد الاحكام آه، جمع جمع بالفعل كثير من مقاصد التشريع جمع كثير من مقاصد التشريع في هذا الكتاب فقال لك الفقه جلب المصالح ودرء المفاسد وقال ابن السبكي اللي هو تقي الدين لان ابن السبكي عندنا اثنين تاج الدين ابنه وتقي الدين ده كان قريب من عصر ابن تيميه في- في القرن السابع قال لك بل يرجع الفقه كله الى الجزء الاول من القاعده القاعده تقول جلب المصالح درء المفاسد لا الجزء الاول بس جلب المصالح لان درء المفاسد نوع من جلب المصالح طب هل في هناك دليل على هذه القاعده جبتوها منين ال- دي بقى جايه من استقراء الشريعه لما احنا العلماء السابقين كانوا موسوعيين يقدر ان هو بسم الله ما شاء الله في كل باب من ابواب الفقه يبص تلاقيه يستخرج الفروع ويحيط او يكاد يحيط بالفروع الموجوده في هذا الباب فالعقل الكمبيوتر ده عمال بيجمع بيجمع بيجمع فقدر ينظر الى هذه الفروع المتناثره الكثيره ويجمعها قال يا اخوانا استقرأت الشريعه جمعت الشريعه احطت دراسه متمعنه بكل الشريعه وجدت انها تسعى الى جلب المصالح ودرء المفاسد الشريعه كلها مصالح قلنا له طب احنا عايزين دليل من القران قال لك اهو ربنا بيقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اهي دي برضه تعتبر اصل بيشهد للكلام اللي انا بقوله اللي هي الشريعه كلها جلب مصالح ودرء مفاسد لذلك ابن مسعود قال هذه اجمع ايه للخير والشر في القران كله اجمع ايه الايه التي جمعت وشملت كل احكام الشريعه باختصار هي دي ان الله يامر في كل اوامره بالعدل والاحسان يبقى العدل في مكافاه ومساواه الإحسان في تفضل وإيتاء ذي القربى يبقى ده بقى إيه الشمائل الطيبة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغش بدأ بالفحشاء والمنكر والبغي بدأ بالأخف ثم الأعلى في الظلم وفي التعدي الشاهد عندي كل خير جمع في هذه الآية وكل شر برضو أشار إليه هذه الآية وقال تلك أوامر الله أمر بكل خير نهي عن كل عن كل شر ده كلام ابن مسعود وابن مسعود طبعا معروف يعني آه قال ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا سافرت إليه أو لا رحلت إليه كما قال فالراجل ده آه، راجل قواعدي كبير لو صح التعبير فاختصر قال لك دي قاعدة الشريعة الآية دي طيب فكل خير يدخل في الأمر وكل شر آه، يدخل في النهي الشيخ بيقول هنا طبعا آه، انا قبل ما اروح للشيخ بشوف يعني الجهد اللي انا عامله وبعدين اقول لك الشيخ آه، السعدي قال ايه في الشرح بتاعه لهذه الابيات يعني الشرح اللي احنا بنجمعه بنشوفه الاول صحيح طبعا مش هيبلغ مبلغ آه، ولا واحد على مليون من اللي قاله السعدي ولكن انا بم- بقول بمهد- ب- ب- بخ- بت- بتمهيد يسير وانتقل للكلام الكبير بتاع الشيخ ارجع واقول آه، الدين مبني على المصالح في في جلبها والدرء للقبائح يعني الدين كله جه لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وده اصل مستمر في جميع احكام الشرع ومسائل الشرع في حاجه عندنا آه، بيسموها تزاحم المصالح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من الإيه من المفاسد في حتة مهمة أحب أن أشير إليها إشارة آه، قبل أن ننتقل إيه معنى كلمة آه، جلب الشيء في جلبها أنا قلت الجلب هو السعي أو هو الطلب ايه معنى كلمة الدرء للقبائح يعني الدرء يعني الدفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ادراء الحدود يعني دفاع الحدود بالشبهات يبقى القبيح ضد الحسن القبيح لا يأمر الله به بل ينهى عنه والحسن يأمر الله سبحانه وتعالى به اشوف بقى كلام الشيخ السعدي آه، بيقول ايه في المسألة ديت بيقول الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القباح بيقول بالشرح بتاعه هذا الأصل العظيم والقاعدة الع- العامة يدخل فيها الدين كله فكل الدين مبني على تحصيل مصالح في الدين, في الدين والدنيا والآخرة ودفع المضار طبعا مفيش بعد عن اللي احنا قلناه في الدنيا والآخرة فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف ولا نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به- به الوصف طب احنا عايزين يا شيخ عبد الرحمن تضرب لنا أمثلة قال لك مثلا شوف ربنا أمر بالتوحيد شوف ثمرات التوحيد من انشراح الصدر وسعة القلوب ونور ونور الصدور وزوال الأدران وحصول المصالح للبدن وفي الدنيا والآخرة ربنا نهى عن الشرك شوف فساد الشرك من الظلمة والضيق والضنك اللي بيعانيه ال- ال- المشرك في الدنيا والآخرة فإذا من ثمرات التوحيد تلك الأنوار وتلك الثمرات الطيبة ومن ثمرات وشؤم الشرك هذه الأثار السيئة كذلك بيقول لك مثلا تعالى شوف من أوامر الله التي كلها مصالح لما أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج فيها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى وأنت تعلم ما في الصلاة من آه، مصالح عديدة طبعا الأدلة مش عايزة آه، يعني آه، برهنة لأنها واضحة أثر آه، الصلاة آه، وكيفية جلبها آه، للسعادة ودرء الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات مصالح الصلاة كتيرة جدا طبعا أنا يعني آه، بأشير إلها إشارة لأن أنا مش غرضي شرح آه، الأدلة أنا غرضي الإشارة للأدلة, للأدلة فقط طيب كذلك مثلا لما أمر الله بالجمعة والجماعات والأعياد كل ال- المسائل ديت من أجل, من أجل أن اجتماع الناس في مواضع واحدة في الصلاة وفي المسجد وفي العيد فيها تنمية لأواصر الود والحب وإبعاد للوحشة وإبعاد للتنافر وإبعاد للخصام ففيها أمر بالتواصل وإبعاد آه، للتقاطع والأحقاد وكذلك فيها يعني آه، مراغمه للشيطان لما الشيطان يشوفنا واحنا مجتمعين واحنا بنكبر سوا واحنا آه، كل منا يعانق اخاه كل منا يقبل على اخيه كلا- دي فيها اغاظه للشيطان وفيها دفع ودعم لما يحبه الرحمن سبحانه وتعالى كذلك مثلا من مصالح الدين التي امر الله بها مصالح البيع والشراء والعقود آه، طبعا فيها عدل وفيها تبادل منافع لما يكون مثلا انا عندي فلوس وانت عندك بضاعه بديك الفلوس واخد منك البضاعه انت انتفعت وانا انتفعت لكن انا لو فرضنا مثلا ان الشرع جه قال لك اللي عنده طعام يدي لاخوانه طب والمقابل ايه لا مفيش مقابل هو كده هو كنت انت اللي خلقته ولا انت اللي بذرته في الارض آه، انت اللي اللي اثمرته في الارض ده هذا من رزق الله كان يحصل ايه بقى كل واحد عنده حته ارض يقول لك وانا ازرعها ليه واتعب نفسي ليه لكن الشرع يشوف العدل بتاعه قال لك لا ازرع و... و... و... و... واستثمر ارضك واستثمر مالك وكل ما تطلبه سيكون لك او كل ما تدفعه للناس سيكون لك فيه عوض فانت تنتفع بالثمر وتنتفع كذلك بما زاد عنك عن حاجتك في هذا الثمر ببيعه او تبادله بشيء اخر من المنافع فانظر الى حكمه التشريع في اباحه البيع وتقنينه بهذه القوانين كذلك حرم الربا لان الربا كله فساد وكله ظلم ومعروف طبعا ان سبب فساد المجتمعات هو اباحه الربا فيها اباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس طبعا فيها مصالح كتير انا محتاج اكل ومحتاج اشرب ومحتاج البس والا والا مت فلذلك اباح آه، قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق اباح هذه المساله اباح هذه الطيبات آه، يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا آه، انه لا يحب المعتدين كل ذلك آه، يبيح لنا آه، هذه المنافع من مطاعم ومشارب ومناكح وملابس ومنازل الى اخره حرم الخبائث عشان تعرف ان دي ما بيأمرش الا بالمصالح وينهى عن ال- ال- ال- الخبائث والمفاسد شوف مثلا آه، حرم الخمر شوف ما في الخمر من آه، كذا حرم الزنا حرم السرقة حرم الغش حرم الفحش حرم التعدي حرم كل هذه المنكرات لما تج- تستجلبه من فساد للعبد في الدنيا والآخرة فإذا نقدر نقول آه، أوامر الله دين ربنا كله هو سعادة النفوس بل هو قوت القلوب لولا لولا أوامر الله وشرع الله احنا كنا متنا متنا نفسيا ومتنا بدنيا متنا عقليا متنا روحيا فأوامر الله وشرع الله آه، هي بالفعل هي قوت القلوب وهي حياتها هي غذاؤها هي آه، أصل وجودها وهو آه، السبب في فرحها وسعادتها في الدنيا والآخرة آه، طبعا ده يعني كان كلام الشيخ طيب نيجي نرجع هنا بن- نشوف برضو شرحنا احنا لل- لل- لتجميعنا يعني البيت الثاني بيقول فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح يعني ايه تزاحم المزاحمة عن التعارض احنا لما بنكون مثلا في اتوبيس مع بعضنا يعني في حافله يعني بتلاقي احنا الاثنين مزاحمين يعني واحد ايه عايز ياخد مكان والتاني بياخد ايه في تعارض ما بيننا وفي تلاقي وفي يعني واحده من الاثنين يا انا اقعد يا انت تقعد ليه لان المكان زحمه ها اه فلا يمكن الجمع بينهما يبقى نعمل هنا الشريعه بتقول لك ايه لو المصالح اجتمعت واعمل واحده من الاثنين شوف اعلى المصلحتين واعملها هم؟ والامثله هجيبها كتير يعني مثلا بيحصل كتير اختي مثلا تقول لي ايه تقول لي آه، مثلا جوزي زوجي يعني بيامرني بامر وابويا بيامرني ب- بامر مخالف لامر زوجي الاول بقول لها هل ممكن الجمع بين امر زوجك وامر ابوك بدون تعارض تقول لا واحده من الاثنين يسمع كلام ده يسمع كلام ده على طول يقدم الاعلى من المصالح لا يبقى زوجك هو اللي يقدم زوجي طب ابويا هو آه، ابوك طبعا لكن دلوقتي خلاص طالما ان انت آه، اصبحت زوجه لهذا الرجل فامره مقدم على امر الايه على امر الوالد ما لم يكن امره طبعا بمنكر لانه لا طاعه الا في المعروف انما الطاعه في المعروف فبنعمل ايه عملنا هنا قدمنا امر الزوج لان طاعته اكد واوجب يبقى عندنا آه، في عندي تعارض فان تزاحم عدد المصالح في عندي واجب وفي اوجب بقدم الاوجب على الواجب في عندي فرض وفي عندي سنه بقدم الفرض انا قمت من النوم اتوضيت يا دوبك مثلا خمس دقائق ينهض مثلا إيه، صلاه الظهر او العصر قبل الاذان تاني ما يدخل او قبل الوقت يخرج اصلي سنه سنه الوضوء او تحيه المسجد ولا اصلي الفرض لا طبعا اصلي الفرض ادراك الفرض و آه، آه، اولى بل هو آه، ال- الاصح وهو الالزم من القيام بالنفل ووضيع الفرض لان آه، الامر بالفرض و- والثواب الفرض وعهده الفرد والتكليف بالفرد اعلى من التكليف والحض على النفل ودي طبعا زي من الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وبعدين بيجي بعد كده بقى النوافل ولا اذا العبد يتقرب الي بالنوافل تيجي تيجي بعد كده فالشاهد عندي ان آه، آه، لو تزاحم واجب واوجب بقدم الاوجب تزاحم امر الله وامر الزوج يبقى امر مين اللي يقدم امر الله امر الله اوجب من امر الزوج يعني آه، ربنا سبحانه وتعالى مثلا امر المراه بالحشمه زوجها بيقول لها انا ما بحبش انا الجماعه اللي هم ال- آه، يعني مغطيين دول وعاملين وبتاع وكلام زي كده وانا بامرك اهوت ما تلبسيش مثلا ايه ال- الحجاب الشرعي ده يبقى امر مين يقدم امر الله دي مش عايزه كلام فطيب المره دي بقى الموازنه ما بين واجب وسنه لا اقدم الواجب على الايه على السنه طيب نرجع بعد كده آه، وضده آه، تزاحم المفاسد هتيجي بعدين هتيجي بعدين لكن انا لسه بذلل ب- بدلل دلوقتي آه، لمساله ان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى ايه من المصالح طيب لو تعارضت سنتين بقى سنه مؤكده زي سنه مثلا قبل ال- قبل ال- ال- الصبح ركعتين قبل الصبح او سنه قبل الظهر او بعد الظهر دي سنه مؤكده والسنه قبل العصر غير مؤكده سنه قبل المغرب غير مؤكده سنه قبل العشاء غير مؤكده لكن سنة بعد المغرب مؤكدة وسنة بعد العشاء مؤكدة أنا عندي وقت دلوقتي يا إما أصلي سنة مطلقة أو أصلي سنة مؤكدة ما صلتهاش لا يبقى أصلي سنة مؤكدة أقدر أصلي الاثنين المؤكد والمطلق لا ده هو ما عنديش إلا دول خمس دقايق أصلي فيهم إيه؟ أصلي السنة المؤكدة على الإيه؟ النفل المطلق يبقى أنا بقدم الأعلى مصلحة الأعلى مصلحة السنة المؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها اما النفل المطلق يفعله احيانا و- ويترك احيانا زي مثلا آه، آه، سنه مثلا ايه آه، قبل العشاء انا اصلي السنه اللي قبل العشاء ولا اصلي الركعتين بتوع مثلا إيه، سنه ال- ال- المغرب اللي انا سبتهم لا اصلي سنه المغرب البعديه يعني اللي بعد المغرب لانها سنه مؤكده طب واللي قبل العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه لمن شاء وكان يفعلها احيانا ويتركها احيانا فلم يواظب عليها انما السنه المؤكده كان يواظب عليها اذا فالسنه المؤكده اوكد واعلى قدرا من السنن المطلقه فتقدم ان ضاق الوقت واحده من الاثنين يا دي يا دي ما اقدرش اجمع بين الاثنين ان عملت واحده افوت الثانيه لا افوت غير المؤكده واعمل المؤكده واضح طيب يجي بعد كده الشيخ يقول وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد زي ما احنا قلنا هنعمل الاصلح من المصالح والاعلى من المصالح لما يجوا في مفسدتين انا لازم اعمل واحده ما اقدرش اتخلى عنهم الاثنين مره واحده اول حاجه بقول تقدر تسيب الاثنين ولا تقع في احدى المفسدتين ان كنت تقدر يبقى سيبهم الاثنين طبعا مش معقول واحد يبقى قدامه مفسدتين و- ويقدر يسيبهم الاثنين وبعدين يقول لازم اقع في واحده لا يجي واحد تاني يقول لا انا هعمل واحده منهم غصب عني انا مرغم واحده منهم يعني مثلا معزوم عند واحد ده يعني ما له فيه شبهه حلال على حرام مال مختلط والتاني ماله حرام صرف يعني مش عايزه قولان وانا مضطر اروح لواحد من الاثنين يا اروح عند ده يا اروح عند ده يبقى انا اعمل ايه يرتكب الادنى من المفاسد واكل عند الع- اللي في ماله شبهه وادفع به الدخول او الحاجه الى الذي ماله جميعه حرام فيقدم ما فيه شبهه على الحرام المتمحض مثال اخر يوضح الايه يوضح ال- ال- ال- المساله انا جعان جوع لا يصبر عليه وجيه واحد سرق شيء والتاني يعني دفع بعض حق هذا الشيء وخد حاجه كده زياده عن الايه عن حقه يعني برضو ضم الى الحلال شيء من الحرام اكل مع مين من المال المسروق المتمحض في السرقه ولا من المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام لا طبعا اذا كنت مضطر يبقى اكل من المال اللي فيه شبهه وادفع هذا المال الذي تمحض للحرام او في الحرام طيب ده لو تعارض حرام مع مكروه برتكب المكروه وادفع الحرام طب لو تعارض مكروه مع مكروه اعمل ايه ادفع اشدهما كراهه بالوقوع في اقلهما ايه في اقلهما كراهه وعلى هذا الاساس فايه فسر انا بقول هذا الكلام ليه آه، لان آه، ده شا- ليه شاهد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ارتكاب اخف المفسدتين وان كان هي اصل مفسده عشان يدفع الاعلى منها والاشد فسادا احنا عارفين حادثه الافك وما رميت به سيدة عائشه وتبرئه الله سبحانه وتعالى لها من فوق سبع سماوات ان الذين جاءوا بالإفك, بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم مين بقى اللي تولى كبره ده عبد الله بن بن ابي بن سلول عليه من الله ما يستحق يبقى اذا عبد الله هذا يجب ان يحد في ظهره ويجلد 80 جلده حد من يرمي المحصنات او المحصنين زي ما يجي معنا في سوره النور وهم براء ان يجلدوا 80 جلد ولم يكن معه شهداء يعني سواء سبب برته كما حدث للسيده عائشه او انه لم يكمل النصاب بشهاده اربعه على هذا الذي قذفه بالفاحشه طيب يبقى كان عبد الله بن ابي بن سلول حقته ينضرب بعد السب- ثبوت براءه السيده عائشه وأن هؤلاء أفاكين يجلد كما جلد كل القاذفين وكل من وقع في هذه المسألة فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جه عند عبد الله بن أبي بن سلول وجده رجل له أتباع مثير فتن له شوكة له أمر مركوز في قومه مطاع عند بعضهم وانت عارف عمل ايه في غزوة أحد عمل فتنة كده قال لك شوف محمد سمع كلام الشباب وساب كلام الشيوخ وكذا وده كان- المهم أثار فتنة رجع بتلت الجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاط بهذه المسائل وبش- وبهذه الشخصية وأخذ يوازن ما بين المصالح والمفاسد قال آه مصلحة شرعية أن أقيم حد الله في هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول لكن سيأتي من بعده مفاسد عظيمة جدا له كلمة وله شوكة وله كذا ومثير فتن ويأتي من بعده ومن بعده ومن بعده فلم يحده صلى الله عليه وسلم خلاص قال لا المصلحة الآن تقتضي أن أترك أنا ما قلتش خلاص رغم أن ثبت عليه هذا ال- ال- الأمر وكثير من الصحابة شهد عليه لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركه ليه إيثارا وحبا لدفع المفسدة التي تستأتي لو م- م- من من وراء الإقامة الحد عليه وارتكاب الأخف ارتكاب الأخف اللي هو السكوت عنه أو الغفلة عنه أو التغاضي عنه دفعا لهذا الفساد دي مش مجامله دي اسمها سياسه شرعيه دي اسمها سياسه ايه شرعيه من ضمن المسائل لما يجي مثلا الشريعه تامر بعدم الخروج على الحكام حتى ولو كانوا جائرين ما يجيش بقى واحد حماسي بقى يقول لا نتكلم وليه راجل ان شاء الله الدين يتولع ومش... يا عم الحاج يا عم الحاج درسوا الاول قواعد وافهموا سر الشريعه وسياسه الشريعه في معالجه الامور والتعامل مع الاحداث افهموا الاول قبل ما تتكلم بلسان الشريعه وانت مش فاهم مش فاهم اصلا اصل الشريعه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على حكام الجور انما كان يقيم لنا ويؤسس لنا ويضرب المثال هذه القواعد اللي معانا دلوقتي وهو ان السكوت عليه آه اقل فسادا من الخروج عليه خروج عليه في ضياع للنفوس وفي اهدار للاموال وفي فساد وتسلط الاعداء الخارجيين اللي هم نفسهم يحدث اي فتنه في البلاد عشان يبقى لهم مدخل وذريعه يتحكموا فينا ويتكلموا فينا نفسهم والعراق عندك اهيت بداوا الاول بهؤلاء اللي بيقول لك كذا وكذا عايزين حريات وبتاع مش عارف ايه وقال له طب بس ايه ع- سيروا الفتن طب اثروا الفتن وكلموا وبتاع وطلعوا بره وقعدوا يسبوا ويعملوا ويخلوا ويحرضوا الناس اللي عندهم على كذا وكذا وكذا وانقلابات ومش عارف ايه و... وبعدين في الاخر وجدنا ماذا فعل العدو الخارجي باهل العراق جميعا ما ترك خضراء ولا بيضاء يبقى اذا المساله يا احباب لما الشريعه بتقول لك اصبر من راى من اميره شيئا فيكرهه فليصبر فانه من فرق الجماعه كيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه ده هنا بتعلمك معالجه الامور ازاي وبتامرك بالصلاح لا صلاح صبرك عليه اعظم من صلاحك الانكار عليه من صلاح الانكار عليه او من ثمره الانكار عليه فالموازنه في الشريعه ده امر امر واضح جدا ولازم تخلي بالك منه ان هو امر ساري في مواقف كتير عملها النبي صلى الله عليه وسلم اضرب مثال تاني لما جه النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي هو بال في ال- بال في المسجد الاعرابي طبعا زي في بعض الروايات بيقول له يا رسول الله انا فكرت المسجد زي الصحراء يعني ابول هنا زي ما بقول هناك مفيش مشكله يعني ها ف لما الرجل قام فبال في المسجد فقام الصحابه مه مه مه مه انت بتعمل ايه انت راجل ما بتتعلمش وهيقوموا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا عليه بولته ذروه دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء احنا عندنا علاج سهل جدا طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالسكوت عنه وتركه اليس في تركه تلويث للمسجد نعم لكن السكوت عنه وتركه على هذا الحال يضيق المكان الملو... الذي سيلوث يعني لو انهم ضربوه لجرى في المسجد وبدلا من ان يكون التلويث في بقعه لصار التلويث في عامه المسجد او في كثير من ارجائه دي واحد كذلك لا تزرم عليه بولته انت ستراعي نظافه المسجد وتقطع عليه بولته ما هو قد يصاب بمرض عضال يؤذيه وقد يميته بحبس هذا البول فأيهما يقدم نظافة المسجد والمكان أم الإبقاء على صحة هذا الرجل وجسد هذا الرجل معافى من غير أن يصاب بهذه الحبسة أو بهذا الحصر أيهما أعظم هذه النفس البشرية والحفاظ عليها أم مسألة المسجد تلويث المسجد الذي يمكن أن يعالج يعني الراجل ده لو مرض ممكن ما يتعالجش ممكن يموت فهل ايثار نظافه المسجد اعلى عندي قدرا من الحفاظ على نفس هذا الرجل لا عندي النفس دي اغلى وده يتصلح عادي ولو المسجد كله انهدم مش اشكال في سبيل الحفاظ على نفس بشريه وانت عارف كلام النبي صلى الله عليه وسلم للكعبه ما اعظم حرمتك وكذا لكن حرمه المؤمن اعظم عند الله منك ايه الكلام ده ده الكعبه يبقى ما دونها طبعا بلا شك إن هو اقل منها فانظر كيف النبي وازن قال لا سيبوه ايه كميه الفساد اللي تحدث من تلوث المسجد بسيطه جدا سهله جدا بجانب الفساد الذي سيحدث لو انكم قطعتم عليه بولته او انه هرب منكم اضف اليها كمان ممكن الراجل ده لما تمسكوه تضربوه تعملوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا يروح لقومه هناك يقول لهم اوعوا شوف انا رحت عند جماعه ما يعرفوش يعني ايه رحمه ما يعرفوش يعني ايه ربنا ما يعرفوش يعني ايه دين عشان اخطات وما كنتش عارف قمت بلت في المسجد ضربوني علقه اللي هيروح هناك يستعد هيروح ان شاء الله ان كان يرجع او ما يرجعش بقى العلم عند الله دول جماعه جزارين وكتير من الناس بقى انت- انت عارف الامثله في المسجد قد ايه منف... ان منكم منفرين يا سلام ده قالها النبي مين؟ لمعاذ طب هو كذا امال بقى عندنا ده مش منفرين ده عندنا منفرين ومنفرين ومنفرات و- وهات على جميع الجموع ل- واحد يجي يبص تلاقيه زي ما انا اتكلمت في مساله التطويل في الدعاء العلماء كلهم قالوا لا يزاد على دعاء الحسن ابن علي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه يعني النبي علم الحسن الدعاء الدعاء بتاع خد اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت ما ياخدش دقيقه ما ياخدش دقيقه اه يعني هي دقيقه واحده واضح وبعدين قال لك ونحب يزود آه، دعاء عمر بن الخطاب اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويحاربون أولياءك و- كلام برضو ما ياخدش دقيقة هو دي السنة في الدعاء النهاردة بقى شوف التباري التباري والتباري و- و- والحباري من السجع المتكلف والاناشيد اللي بتتقال وال... وكل واحد محضر لي قصيده والحمد لله احنا عملنا حلقه هنا موجوده على النت بفضل الله وموجوده حتى في موقع اسلام واي جزء منها بفضل الله سبحانه وتعالى كان لها تاثير انا كنت مسميها السنه ما بين الدعاء ما بين السنه والاعتداء فوجدنا ان ال... ان التطويل ده اذى ناس كتير جدا في الدعاء والناس مصممه واحد جايب لي جميع ادعيه القران كلها بالنص بالترتيب يقول لك انا جايبها بالترتيب المصحف يا سلام يا حبيبي انت اقرب الى الله من رسول الله الذي علمنا كيف يكون القنوت وكيف يكون الدعاء في الوتر لو التزمنا بالشريعه وجدنا فعلا ان الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى أو يؤتى بالأعلى من المصالح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد أنا لسه واقف عند البيت 14 ولسه قدامي حد 49 هجيبهم إمتى؟ العلم عند الله لكن ابقوا معنا إن شاء الله في يوم آه، الحد والثلاث القادم إذا ما كانش عيد آه، عشان نستكمل هذه القواعد بشكر كل الإخوة والأخوات اللي هم هتفهم بهذه المنظومة ودعوا لي بخير أنا برضو بدعو الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بما نقول وينفعنا كذلك بما نقول وينفع كل القائمين على هذه القناة المباركة شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان نحمد الله على عودته بسلامة الله وحبيبي طبعا مدير القناة محمود حسان وكل ال- القائمين على هذه القناة وإخواننا الفضلاء على هذا الجهد المبارك ألقاكم إن شاء الله بالليل بقى النهاردة الخميس في تدبر أسرار التنزيل وبعد كده إن شاء الله الساعة 9 وبعد كده إن شاء الله في الحد والتلات الساعة 12 في ميعادنا 12 وربع في بقية المنظومة استودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته